بسم الله الرحمن الرحيم
أسرار المحبين أشهد أن لا إله إلا الله أسرار المحبين نعم أحبكم في الله للمحبين أسرار وإليك أسرار المحبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله كيف حال قلوبكم في مع الله أسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله ما زلنا نعيش في رمضان وماذا فعل رمضان في قلوبكم هذا يومه العاشر وهل اعتقت رقابكم من النار هل غفر لك ما تقدم من ذنبك تاكد واقبل واعمل في كيف تعيش رمضان وقفنا مع كيف تصلي صلاه الصبح المشهوده المحظوره والتركيز فيها ثم بعد الصلاة كيفية الأذكار وهذا الكلام لا أذكره لك بمناسبة رمضان في رمضان فحسب وإنما ليكون وظيفة العمر كما ذكرت لك في بداية حلقاتنا أن هذا الشهر مركز تدريب فترة تدريب تمشي على منهجها بقية عمرك بقية السنة إنما شهر رمضان هي فترة التدريب السنوية على عبادة الله جل جلاله. نعم إن بعض الناس يقول أنا ضعيف، أنا لا أستطيع. أثبتت الآن لنفسك أنك قوي. تستطيع. استطعت أن تصوم 12 ساعة أو أكثر 14 ساعة. استطعت أن تمتنع عن السجاير. استطعت أن تمتنع عن النساء. استطعت أن تمتنع عن الأكل والشرب. استطعت ولا لا؟ أنت قوي حين أقول لك قيام الليل تقول لا أستطيع ما بقدرش استطعت أن تقوم عشرة أيام كل ليلة 11 ركعة خلف الإمام أنت قوي لست ضعيفا هذا وهم الشيطان يخدعك يمكر بك أنت قوي تستطيع ذلك هذا الشهر فترة تدريب على القوة على قوة الإرادة فترة تدريب فترة تدريب على عبادة الله جل جلاله انتهينا من اذكار الصلاه قولي لا ده انت وعدتنا قصه طريفه في موضوع الاذكار اه اقول انك تقول بعد الصلاه سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله في مره من المرات في حياتي ابتليت بكربه غمه بلاء فلما انكشف البلاء وكشف الله جل جلاله الكربة قلت الحمد لله فلما قلت الحمد لله حسيت بيها حلوة قوي طعمها جميل الحمد لله فقلت ليه الواحد ما يعملش نفسه ورد ان كل يوم يقول الحمد لله شوية الحمد لله ففوجئت فوجئت ان احنا بعد كل صلاة بنقول الحمد لله 33 مرة تصدق بقى هو انت مش مصدق الحتة دي ان احنا بعد كل صلاة خمس صلوات في اليوم كل صلاة بنقول الحمد لله بس المفاجأة او الطريف اللي انا عايز اقوله لك ان احنا لقيت ان احنا ما بنقولهاش الحمد لله الحمد لله اللي انا قلتها لما انفرجت الغمة لما ربنا فرج الغمة الحمد لله مش هي دي اللي بتاع بعد الصلاة لان احنا بعد الصلاة بنقول ايه الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله حملة مين يا عم حملة الحمد لله هي دي اللي احنا ما بنقولهاش هي دي اللي المفروض نقولها الحمد لله فعشان كده انا عايزك وانت بتقول سبحان الله السماء سبحان الله وابنك سبحان الله وعينيك سبحان الله تبقى سبحان الله بمعنى والحمد لله بمعنى الحمد لله على ايه انا بقول اللي يقول لك الحمد لله على كل حاجه اونطجي لا حدد الحمد لله على ايه الحمد لله على نعمه الاسلام ما تبقاش الحمد لله والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله حصل كده كنت اصلي امام في بعض المساجد في الطريق يعني وبعد الصلاة أنا جالس بقول أذكار الصلاة فرفعت عيني كده للي قاعد قدامي فلقيته بيعمل كده فنقلت عيني على اللي جنبه لقيته زي لآخر الصف إيه في إيه اتخضوا بصوا لبعض وقالوا أهو أنت اللي فيه إيه قلت لهم هو هو في إيه في إيه بالراحة سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم تعال نجرب مع بعض كده واحده واحده بالراحه ها سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبعد منها الحمد لله فرقت ثلاث دقايق بالله عليك ثلاث دقايق إيه؟ يعملوا ايه مستعجل على ايه هيفرقوا معاك ايه ثلاث دقايق بيتوقفوا في مكالمه مكالمه مين يا عم المكالمه النهارده ربع ساعه ثلاث دقايق مستعجل على ايه فلذلك انا عايزك بعد الصلاه تقعد كده سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبعد منها الحمد لله الحمد لله الحمد لله وبعد منها الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر كده باحساس بطعم بحلاوه بلذة هتشبع هتستمتع مستعجل على ايه وراك ايه بتجري على ايه اقعد اقعد بعد ما تخلص الاذكار تقرا ايه الكرسي تقرا قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس كل واحدة ثلاث مرات وبعدين تبدأ في أذكار الصباح الكتاب اللي أنا قلت لك عليه حسن المسلم الكتاب اللي أنا قلت لك عليه مختصر النصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة تبدأ تقرأ منه أذكار الصباح واحفظ عشان مش كل مرة نقرأ من كتاب احفظ أذكار الصباح أذكار الصباح متعة جميلة زاد قوة سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم شيخ الإسلام ابن تيمية كان يجلس إلى الضحى يذكر الله ثم إذا قضى ذكره التفت كانت المدة دي كلها ما بيلتفتش ثم يقول هذه غدوتي إذا لم آخذها سقطت قوتي هو ده غدايا هو ده غذائي لما تصحى على الصبح كده تقول مثلا ايه اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله واحد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم أربع مرات تعتق رقبتك من النار بعدها تقول سبحان الله وحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته ثلاث مرات لما تقعد بعدها تقول سبح... حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات لما تقول بعدها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ثلاث مرات كل ذكر من الأذكار دي له فايدة له جزاء له ثواب مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء حتى يمسي ومن قال حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح لما تقعد تقول دعاء سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لما تقعد تقول الأذكار دي تحس كده بمتعة بمتعة قول الله عز وجل فاذكروني أذكركم الله لو واحد يا جماعة جت صورته ولا اسمه في جورنان تلاقيه محتفظ بالجورنان ده وشايله ويوريه ده اخبار مش عارف كام لو جه اسمه في الاذاعه مسجلها على الشيت عنده لو جه في التلفزيون مره ولا حاجه مسجلها مين يعني اللي بيذكرك دولك في الاذاعه ولا في التلفزيون ولا في ال- ولا في الجورنان ولا غيره انظر حين يذكرك الله الله الله العظيم يذكرك يقول اسمك انت مين عشان الملك العظيم الله يقول اسمك مين انت رس- ربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث انا جليس من ذكرني فاذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه ان ربنا يذكرك للملائكة ان محمد بن فلان ذكرني دلوقتي سبحان الملك انت مستشعر العظمة دي انك كنت جالس تذكر الله الله يذكرك في السماء الآية فاذكروني أذكركم سبحان الله العظيم خلصت الأذكار افتح مصحفك واحنا عايزين نختم القرآن كل عشرة أيام مرة يبقى هنقرا في اليوم ثلاثة أجزاء يبقى أنت مش هتخرج من باب المسجد لحد ما تخلص جزء من القرآن ابدأ اقرا على مهلك كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم بتدبر اقرا جزء من القرآن ياخد تلت ساعة ياخد نص ساعة ياخد ساعة الا ربع ياخد ساعة يا عم الشيخ أنا عايز أنام يا عم نوم إيه خليك في المتعة واللذة والحلاوة دي اللي أنت فيها ابدأ اقرأ جزءك من القرآن وخلصت الجزء عند شروق الشمس بعد شروق الشمس بتلت ساعة صلي ركعتين سنة الضحى صلي ركعتين أربعة ستة ثمانية وبعدين تخرج من المسجد الجلسة دي قال رسول الله على طول كل حاجة بثمنها مفيش حاجة ببلاش ربنا هيعطيك وزي ما قلت لك لازم تحط في ذهنك انك بتتعامل مع رب كريم كريم ورسول الله صلى الله عليه وسلم هيجي معانا من مشاهد العبودية في صيام مشهد الجود والكرم كان أجود, النا- أجود الناس في الخير كان أجود في الخير من الريح المرسلة وكان أجود ما يكون في رمضان ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لأن ربنا سبحانه وتعالى كرمه وجوده وإحسانه في رمضان مضاعف الجلسة دي قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة شفت القعدة دي غالية ازاي غالية جدا نقضى الحج ب 20 25 ألف وعمرة 5000 دي 30 ألف جنيه كل يوم الصبح تتصدق بيهم أجر حجة وعمرة كأنك حجيت واعتمرت كل يوم الصبح من بعد صلاة الفجر لحد الشروق صلاة ركعتين سنة الضحى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة تجزئه عنها ركعتي الضحى يا جماعة تخيل لو إن واحد اتعطلت عقل صوابعه دي ما بتتحركش حتة واحدة كده وهنا المفصل ده ما بيتحركش حتة واحدة كده بقت ايده عاملة كده ده ما بيتحركش ده ما بيتحركش كده نعمة من نعم ربنا انه اداك المفاصل دي شفت ازاي شفت النعمة دي النعمة دي كل مفصل من دول يعني العقلة دي تحركها كده محتاج صدقة شكر عليها والعقلة دي كمان صدقة والعقلة دي كمان صدقة في الحديث انهم 360 مفصل في جسم الانسان 360 يبقى كل يوم الصبح وانت نايم قمت من النوم بدات حركت صوابعك وحركت رقبتك وحركت حركت جذعك وحركت ركبك ورجليك حركت 360 مفصل ال 360 مفصل عليهم 360 صدقه شكر عايز تصدق ب 360 صدقه صلاه ركعتين يجزئ عن ال 360 صدقه صلي ركعتين الضحى ارجع بيتك في وقت للنوم نام ساعتين لحد ما يجي ميعاد شغلك مفيش وقت رايح الجامعه رايح المدرسه رايح الكليه رايح الشغل توكل على الله روح على شغلك قول لي ما انا كده تعبان معلش هنريح بالنهار شويه اصبر جاهد قاوم خليك راجل استعن بالله خرج راح على شغله ما تنساش انك صايم خليك دايما فاكر ان انت ايه صايم يعني عينيك ما تروحش كده اصلك من ساعة ما تسحرت ونويت الصيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل لازم قبل الاذان الفجر تبقى ناوي الصيام يعني اقول ايه يا عم الشيخ ما تقولش حاجة بس من جوه قلبك النية محلها القلب انك ناوي تصوم يوم من رمضان يا عم الشيخ انا سألت وقالوا لي السحور نية مش كده لا السحور نية اه بس لازم انت تظهر نيتك عشان تحتسب الرسول قال من صام رمضان ايمانا وايه واحتسابا فلازم يبقى في ايمان واحتساب عشان تاخد الاجر ده علشان يغفر لك ما تقدم من ذنبك فخلي بالك من ساعة ما نويت وانت في عبادة عارف اللي دخل يصلي قال الله أكبر تكبيرة اسمها تكبيرة الإحرام بقى متلبس في الصلاة العلماء بيشترطوا ني... استصحاب النية يعني يبقى طول الصلاة مركز انه بيصلي الظهر حتى ان العلماء قالوا انه لو غير نيته اثناء الصلاه تبطل الصلاه يعني انا واقف اصلي ورا الامام نويت اصلي صلاه الظهر ما تقولش لسانك من جوه قلبك انك نويت تصلي الظهر اربع ركعات الله اكبر اثناء الصلاه اكتشفت ان دي صلاه العصر اغير لا خليها عصر تبطل الصلاه لازم تخرج من الصلاه وتنوي نيه جديده دي اسمها نيه الاستصحاب استصحاب النيه لابد فنفس الشيء في طول نهار الصيام لازم استصحاب النيه طول النهار حاطط في دماغي انك صايم عشان كده سيدك النبي بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال ايه قال اذا فاذا الص- الصوم جنه فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل فان سابه احد او قاتله فليقل اني صائم فليقل ايه اني صائم يقول انا صايم يذكر نفسه ويذكر غيره ان هو صايم لازم يبقى على طول في دماغك موضوع اني صائم ان انت صايم ما تنساش ابدا الحته دي تيجي عينك تبص على واحده ايه ده احنا في عباده انا صايم ما تبص يجي لسانك يتكلم بهزار او تهريج اسكت انا صايم ودنك تسمع مزيكا ولا اغنيه ولا غيره انا صايم حرام خليك فاكر دايما قول لنفسك دايما ذكر نفسك انا صايم انا صايم اثناء شغلك لا ده انا عايز قبل الشغل ده وانا ماشي في الطريق وقت كبير من عمرنا بيضيع في المواصلات بتاخد لك نص ساعه لحد شغلك او مدرستك او كليتك النص ساعه ده ضيع في ايه بتعمل ايه يا جماعه انا جربت تقدر تقول الحمد لله ألف مرة في ربع ساعة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما بقولكش عد سيب العدد على ربنا مش هيغلطك ده كريم هيديك أكتر من اللي تستحقه بس كتر خلي المشوار وانت رايح الحمد لله وانت راجع سبحان الله وانت رايح استغفر الله العظيم وانت راجع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وانت رايح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الرسول بيقول ايه صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الكلمتين دول انا عايزك تتعودهم حبيبتان الى الرحمن وانا كل ما اقول الحديث ده لازم اقول القصه دي وانا عارف ان انتم بتحبوا القصص والحكايات بقى فمش مشكله القصه دي عجيبه جدا انا شاهدتها بنفسي كان في شيخ قاعد في مسجد بيدي درس فقال الحديث ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن ربنا بيحب الكلمتين دول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وكان في رجل لحيته شيبه راجل كبير في السن قاعد قدام الشيخ كده فقال للشيخ ايه الحديث ده ايه قول تاني يا عم الشيخ فراح الشيخ قايل له الحديث تاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قال له قول تاني يا عم الشيخ قول لي ثالث مره الشيخ قاله له ثالث مره قال له اسمع مني بقى يا عم الشيخ قال رسول الله والراجل سمع الحديث قال الحديث صح الراجل حب الحديث فرح بالحديث ده وفكروني في عجائب القلوب ان شاء الله نتكلم في عجيبه من عجائب القلوب في النقطه دي ها المهم لما فرح بالحديث وانشرح بيه صدره وملا قلبه قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا رب انت بتحب الكلمتين دول شوف بقى لما ربنا بيحب منك كلمتين تقولهم له قول فقعد يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واول ما خرج من الجامع لقى راجل قدام باب المسجد راح ماسك ايد الراجل وقال له يا ابني كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ومشي الراجل الكبير في السن ده الشيبه لحد ما وصل البيت اول ما وصل البيت ولقى زوجته راح ماسك ايد مراته يا حاجه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بعد كده لقى مرات ابنه يا بنتي كلمتان ابنه يا ابني كلمتان وفضل هو كل ما يقابل حد وحد صاحبه يا صاحبي يا اخويا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان يقعد في المسجد بعد ما يخلص صلاة اللي جنبه يروح ماسك ايده بالراحة كده يقول له قال رسول الله كلمتان خفيفتان على اللسان واللي جنبه من الناحية الثانية كلمتان خفيفتان على اللسان فضل على الموضوع ده كل ما يشوف حد يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وكان لا يسكت عن هاتين الكلمتين لحد ما مرض مرض شديد وكان بيغمى عليه ويفوق فراقد على السرير كده واغمى عليه لما فاق فتح عينيه كده لقى ابنه و- والدكتور قال له مين ده يا ابني قال له الدكتور راح ماسك ايد الدكتور يا دكتور كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثم نطق الشهاده ومات الدكتور فوجئ ايه ده مش ممكن ايه اللي حصل نور في وجه الرجل لما غسلته فضل ريحته طيبة في ايدي اسبوع الراجل ده المهم ان الدكتور لما سمع الكلمتين دول كانوا تحويل لمجرى حياته بدأ يشوف فين الحديث ده ويبحث ويتعلم وبقى داعية مشهور النهاردة لكتب مش هقول اسمه دكتور ايه لكن موجود ومعروف وهو عارف القصة دي لو سمعها مني دلوقتي يقول لك اه انا انا ها الشيخ دلوقتي بقى داعية بيدعو ناس وبيعلم الناس سبحان الله العظيم الدكتور ده كل عمله في ميزان الراجل ده اللي مات ده يبقى الراجل ده مات ما ماتش واخد حسنات الراجل ده كلها من غير ما ان ين- من ان ينقص من حسناته ش- من حسناته شيء الراجل ده في ميزان حسناته الراجل اتحرك في الدنيا دي بحديث واحد فقط فهل لنا ان نفعل وانت في شغلك حديث للناس بدل الكلام في الفزورة والمسلسلات وانت قاعد مع الناس قول لهم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم قول لهم قول لهم آية سمعناها امبارح وانت رايح الشغل وانت جاي من الشغل خلي لسانك مشغول بالذكر خلصنا شغل ورجعنا البيت اوعى تضيع صلاة الظهر صلاة الظهر وانت في الشغل لقلبك طب ازاي استحضر قلبي في الصلاة يا عم شيخ انت عديت نقطة مهمة مسألة السرحان في الصلاة انا بسرح تعرف ان ده اللي بيخليني تبقى الصلاة صعبة عليا بسرح في الصلاة اعمل ايه انا اقول لك تعمل ايه المرة الجاية احبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله